أبكي غيومي وضوي القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفء المطر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان الله الواحد مننا كل ما بيحب إنسان بيحب إن هو يقعد معاه أطول فترة ممكنة وكل ما ازداد الحب ممكن تمر الساعات الطويلة وسبحان الله تعدي كأنها حاجات بسيطة جدا ليه؟ لأنك بتحب اللي انت قاعد معاه بتحب اللي هو قاعد معاك أصبح أنيس لك أصبح جليس لك طب يا ترى كيف ستتعامل مع الله إذا كان الله معك يا سلام طب وإمتى يكون ربنا معايا هو ده موضوع حلقة النهاردة رسالة لمريض كل إنسان ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بمرض أو ابتلى زوج أو ابتلى زوجته أو ابنه أو والده أو والدته إزاي نقدر نوصل للناس دي كيفية التعامل مع الله تبارك وتعالى إذا أصبنا بالمرض يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يقول الله سبحانه وتعالى لعبده يوم القيامة مرضت فلم تعدني فيقول العبد أي ربي وكيف أعودك, أعودك وأنت رب العالمين فقال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم بأن عبدي فلان كان مريضا أما إنك لو زره لوجدتني عنده مين فينا سبحان الله اللي يكون زعلان والله سبحانه وتعالى معه مين فينا اللي يكون متضايق ومهموم والله سبحانه وتعالى معه آه أيها المريض كيف تتعامل مع الله وأنت مريض أول حاجة علشان تعرف فن التعامل مع الله إذا أصبت بالمرض أولا أولا أن تحسن الظن بربك أن تحسن الظن بربك وإياك وحياة اليأس والقنوط فحياة اليأس والقنوط لا تصبنا إلا بالهم والغم والنكد وتجعل هذه الحياة حياة سيئة جدا جدا جدا ولكن كن حسن الظن دائما بالله الله تبارك وتعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر خليك ما شاء الله عندك ثقة عالية جدا في ربنا سبحانه وتعالى خليك دايما بتنظر إلى الله سبحانه وتعالى على أنه هو الذي أرحم بك من أمك وأبيك أرحم بك من أقرب الناس إليك دخل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طفل صغير فأخذ الرجل يحتضن الولد ويضمه عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحبه؟ قال بلى يا رسول الله قال الله أرحم بكم من رحمتك على ولدك والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بعد المعركة لما كان السبي موجود كانت في امرأة عمالة تبحث عن طفل لها رضيع فلما رأته جرت عليه وأخذته وضمته على صدرها وأرضعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه تلقي ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله قال لله أرحم بكم من هذه على ولدها يا سلام يا سلام وانت مريض تعيش مع المعنى ده ان ربنا هو أرحم الراحمين المعنى ده اللي كان عايش به سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام رب إني مسني الضر واللي بعدها وأنت أرحم الراحمين هو عايش مع المعنى ده كان يتعامل مع الله من هذا المنطلق يا رب أنا آه مريض أنا آه جسمي مريض وفي تعب بس أنت أرحم الراحمين إنك تعيش مع هذا المعنى يا جماعة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زار مريضا فهو يخوض في رحمة الله بمجرد أنه راح زار مريض فهو يخوض في رحمة الله فما بالكم بالمريض نفسه ياه ده هو بيتقلب من رحمة الرحمات من رحمات لرحمات أكتر عيش مع المعنى ده إن ربنا بك رحيم اوعى تيأس اوعى تقنط قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البزار في مسنده بإسناد حسن الكبائر الحاجات الكبيرة جدا عند الله سبحانه وتعالى الشرك بالله شوف النبي حط معاها ايه والقنوط من رحمة الله انك تقنط من رحمة ربنا لو قنطت من رحمة ربنا يبقى انت مش عايش مع ان الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم ومن بينهم رجل قنط من رحمة الله ده خلاص ده هلك أصلا مش المرض اللي يهلكه ولكن قنوطه من رحمة الله هو ده اللي هيهلكه عايزك تعيش إن ربنا رحيم هو أرحم بيك من والدك ووالدتك علشان كده ابتلاك بالمرض تقول لي أكن البلاء, البلاء أو المرض يبقى رحمة أقول لك ده هو ده عين الرحمة هو ده عين الرحمة تعال معايا النقطة الثانية كيف تتعامل مع الله إذا أصبت بالمرض أن تعلم أن هذا المرض هو رحمة من رحمات الله بك معقول المرض رحمة أيوة رحمة عيشها كده شوف النبي صلى الله عليه وسلم طب قبل ما نقول حديث النبي أنا أسألك سؤال أيهما أحب إلى قلبك إنك تتعب دلوقتي شوية تتعب دلوقتي شوية ولا يعني مثلا إيه يوم القيامة تبقى مرتاح هضرب ليك سؤال تاني مثال تاني هل يا ترى تحب انك تعيش في قصر لمدة يوم واحد بس وبعد كده نطردك واقول لك انزل دور بقى على مكان تعيش فيه ولا يكون عندك بيت متوسط الحال شوية تفضل عايش فيه طول حياتك طبعا هيكون عندي بيت انا اكون امن ومستقر فيه هي دي الحياة الحياة لو ضاقت بك شوية ده معناها ان الاخرة كلها بقت في ايديك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الحديث الجدا قال صلى الله عليه وسلم حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة المرار اللي انت دقته بسبب المرض ده حلاوة الآخرة ده الجنة النبي يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر هي سجن ليك بس هتطلع من هذا السجن إلى رحمة ما بعدها رحمة إلى رحمة من أعظم رحمات ربنا سبحانه وتعالى عايزك تكون على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى بهذا المرض بيرحمك من ايه ذنوب كتير جدا عملتها زمان ذنوب كتير جدا عملتها زمان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يطهرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى المؤمن يا تعبان ومريض اذا اشتكى المؤمن اخلصه الله من الذنوب محى عنه كل الذنوب اخلصه الله من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد زي ما الكير بيفصل الخبث عن الحديد علشان الحديد يطلع جميل رائع بدون شوائب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وصب المؤمن كفارة تعبك وألمك كل آه بتطلع من بقك كفارة ربنا بيكفر بها ذنوبك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قيدت عبدي بقيد يعني المرض انت تقيدت خلاص إذا قيدت عبدي بمرض فله عندي عهد إن أقبضه أغفر له إن أقبضه أغفر له وإن أعافيه أثره يمشي على الأرض بلا ذنب يا سلام يا سلام يعني في كل الأحوال أنت كسبان كسبان مع المرض ما شاء الله درجاتك عمالة ترتفع أجرك عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم جدا جدا جدا فعلشان كده إذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى بالمرض خليك على يقين أن المرض ده هو الخير لك أن المرض ده رحمة من رحمات ربنا سبحانه وتعالى كيف تتعامل مع الله إذا أصابك المرض؟ تتعامل مع الله انك تشغل بالك وحالك بالفوائد اللي انت استفدتها من وراء المرض يعني مثلا احد ابائنا الكرام ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض شديد جدا المرض ده بيتطلب منه انه كل شوية يدخل الخلاء كل شوية يخش الحمام سبحان الله بيقول لأول مرة في حياتي بعد ما ابتليت بهذا المرض بعد ما كل ادخل الخلاء اتوضى واطلع اصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى يا سلام يا سلام ناس كانوا بعيد جدا عن ربنا سبحانه وتعالى ابتلوا بالمرض عرفوا ربنا ثلاث شباب عندنا من المنصورة الثلاث شباب دول والعياذ بالله مخدرات بنات وغير ذلك وكده سبحان الله شربوا فيهم مخدرات وركبوا العربية وطلعوا بالعربية على الساحل على الاسكندرية يقضوا ليلة هناك عملوا حادثة واحد منهم ربنا يا رب يعافي مرضى المسلمين بسبب الحادث في فقرة من فقرات العمود الفقري خرجت من مكانها فقطعت النخاع الشوكي ده معناه انه هيفضل قعيد الفراش مشلول الايدي والاقدام على هذا الفراش سبحان الله سبحان الله يروح له الشباب يذكروه بالله يتذكر يؤمروا بالتوبة يتوب وسبحان الله يظل على ذكر الله على الصلاة على القرب من الله علشان ربنا يقبضه بعد ذلك وهو ذاكر لله سبحانه وتعالى تخيلوا لولا هذا المرض طبعا بعد فضل ربنا لعاش هذا الشاب برضه حياة المخدرات حياة المسكرات حياة البنات الأعجب من كده ان صاحبه اللي كان جنبه طلع من الحدث السليم بعدها بأسبوعين بعد وفاة الشاب ده بأسبوعين صاحبه التاني مات ولكن بجرعة مخدرات زيادة سبحان الله شفت قيمة المرض رجعته ربنا وخليته فاق ورجع وعرف قيمة ربنا سبحانه وتعالى وقدر الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاك الله بالمرض كيف تتعامل مع الله احمده سبحانه وتعالى واشكره وإياك إياك أن تشكو الله إلى أحد من خلقه أسف كتير من الناس إذا ربنا ابتلاه بالمرض بيشكو الرحمن الرحيم لل- لل- للعبد للعبد المخلوق لا لا لا أنا عايزك طول ما أنت قاعد الحمد لله اللهم لك الحمد احمد ربنا واشكره على ما من به عليك من نعمه الكثيرة اوعى تشكي ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إذا ابتليت عبدا من عبادي فحمدني وصبر على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه كتير من الأوقات الشفاء بتاعنا بيتأخر بسبب إن احنا شكينا ربنا للناس تاني المعنى ده كتير من الأوقات الناس اللي بتصاب بالمرض المعافاة والشفاء من المرض بتتأ- بيتأخر بسبب ان احنا اشتكينا ربنا سبحانه وتعالى للناس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتليت عبدي أي بمرض فلم يشكني إلى عواده أطلقته أي من المرض وأبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه اوعى في يوم من الأيام تقعد تشكى طب واحد بيقول لي طب لو قلت للدكتور أنا جنبي بيوجعني دي شكوى لا لا ليس هذا هو المعنى ولكن المعنى إنك تشكو الله على سبيل التسخط ليه يا رب بتعمل فيا كده أنا عملت إيه هو ده المعنى المراد ما تشكوش ربنا لأحد من خلقه ولكن بتقول للدكتور جنبي تعبان عايز حقنة مفيش مشكلة ولكن إياك من التشكي على سبيل آه، التسخط وربنا بيقول العبد المؤمن دايما كده كل أحواله هو بيحمد ربنا عليها السراء بيحمد الضراء بيحمد ما هو بيحب ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه يا سلام شفت لا أنا عايزك كده كل ألم تقول الحمد لله انت حتى لو تقول آه ما بتاخدش عليها ثواب ولكن حولها بس كده الحمد لله تقول الله الله يا سلام تاخد عليها ثواب وبتذكر ربنا سبحانه وتعالى إن عبدي المؤمن عندي على كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين ج- من بين جنبي عايزك آه، تعرف كيف تتعامل مع الله إذا مرضت إنك دايما على بال إزاي أرضي ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي أنا محتاج بالفعل وأنا على فراش المرض دلوقتي إن أنا أرضي ربنا سبحانه وتعالى والله أنا أعرف واحد كان مريض مرض شديد جدا جدا جدا كنت كل ما أروح أزوره يقول لي ويبكي بكاء شديد والله بكاء شديد جدا طب أنت بتبكي ليه من شدة الألم يقول لي لا أنا الحمد لله أمال أنت بتبكي ليه قال لي أنا ببكي لأن أنا نفسي أتمكن أقوم أقف على رجلي تاني أقف على رجلي تاني وأقف بين إيدين ربنا نفسي أعرف أسجد مش قادر هقول له ما تزعلش ما تخافش كل الأعمال الصالحة اللي أنت عملتها قبل كده في ميزان حسناتك إن شاء الله طب أنا كنت زمان بصلي قيام ليل دلوقتي مش قادر زمان كنت بصوم دلوقتي مش قادر هقول لك أنت ما تخافش أنت اطمن ربنا كريم قوي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد قال الله لملائكته اكتبوا لعبدي ما كان يصنع من عمله الصالح ما كان صحيحا سليما كل الأعمال الصالحة اللي أنت بتعملها زمان ما زالت مكتوبة آه، آه، إلى الآن وتقيد إلى الآن كأنك تصنعها بالضبط عايزك كمان وانت آه، آه، وانت يعني ودي اخر حاجه نختم بيها لان الوقت اوشك على الانتهاء ان شاء الله اخر حاجه تكون على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هو الطبيب ربنا سبحانه وتعالى هو الكريم وربنا ابتلاك لانه يحب ان يسمع صوتك ربنا ابتلاك علشان يعطيك دعوه مستجابه انت على فراش موت ليك دعوه مستجابه ارفع ايديك وقول يا رب اشفيني قال رسول الله الله الطبيب الله الطبيب هو اللي يعافيك هو اللي يشفيك عشان كده سيدنا ابراهيم كان بيقو- يقول واذا مرضت فهو يشفين ارفع ايديك واعتذر له على ذنوب عملتها قبل كده لان المرض ده بسبب ذنب عملته قبل كده قل له انا اعتذر قل له انا أس- استغفرك يا رب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلج عرق ولا عين الا بذنب وما يدفع الله اكثر ارفع ايديك واستغفر ربنا سبحانه وتعالى واعتذر له على ذنوب عملتها قبل كده وقول له من النهارده يا رب انا بين ايديك اصنع ما تشاء من الاعمال الصالحه صلي وانت نايم اذكر ربنا وانت نايم ادعي ربنا وانت نايم اعمل اعمال كتيره جدا وانت نايم ساعتها هتطيب الحياه وفي هذا الوقت يمن الله عز وجل عليك بالشفاء اساله سبحانه وتعالى ان يمن عليك وعلى كل مرضى المسلمين بالشفاء العاجل انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مع الله في لألآ